القلب يرتحل وتحذو حذوه البقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجل وشوقي مسرع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي خلق الحبة وورأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أشرف صلى من العشاء ووددت أنه لم ينتهي هذا هو القرآن اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا قال عثمان بن عفان ويروى عن عبد الله بن مسعود لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم سمعنا في التلاوة قول الله عز وجل ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ما بتخوفكش الآية دي مش قليلين اللي رايحين جهنم دول ايه؟ كتير انتوا عارفين النسبة المئوية للنجاح يوم القيامة كام؟ واحد في الألف قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينادي ربنا يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك يا رب فيقول الله الشر اللي فيها ان الناس غفلت عن الله قل بكلام عميد يا حبيبي في الله انت ختمت القران كم مره سبحان قل لي اخر مره قمت فيها الليل 11 ركعه قل لي امتى سبقت الصيام وشهر المحرم خلص اللي الرسول كان لا ي- اكثر صيام شهر المحرم افضل صيام بعد رمضان شهر المحرم صمت فيه كم اسبوع والنبي المسلمين عملت ايه السنه دي والغفلة كما ذكر ربنا جل جلاله في الآية أنها بسبب عمل قلب الغفلة غفلة القلب القلب غافل القلب لا يبقى ما هو لو في قلب فقير كان الناس النهارده لما بسألك قول لي عملتك قول لي لو سمحت يا أستاذ يا باشمهندس يا دكتور يا يا عم الشيخ يا مولانا يا أستاذ يا سيدنا البلد راح على فين؟ محدش عارف. مش قادرين نفقه لأن القلوب فقدت الصلة بالله لتستكشف البصيرة والفراسة والإلهام إلى أين نسيج انتوا فاهميني؟ طب صلى على الرسول الحل ايه؟ سيبونا من الكلام عايزين حل نعمل ايه؟ أول شيء إن قلوبنا دي تصطلح مع الله إن قلوبنا دي تعيش كأنها ترى الله شو قال كده تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله ها؟ كأنك ترى بالله عليك أنا عايز أسألك وما تجاوبنيش ولا ترد ولا تفتح بقك أشهد ربك على نفسك أنت وأنت ماشي في الشارع حاسس إن ربنا شايفك وأنت بتصلي كأنك ترى الله وأنت بتتكلم حاسس إن ربنا سامعك وانت بتتصرف حاسس ان ربنا مراقبك ولا انت ناسي كل ده وعايش لوحدك وبعدين نقول يا رب طب يا رب بايه يا رب بايه اذا كنت انت بتحاربه وتوالي اعدائه وتنافق اعدائه وتقدم تنازلات لأعدائه وتسترضي أعدائه وتمشي في ركب أعدائه وتتبرى من شريعته أوليائه والآخر عايزه إيه؟ يهدي لك الدنيا ويصلح لك اللي أنت فيه طب إزاي؟ ما تجيش قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ده بالعكس لازم نصلح قلوبنا عشان كده كانت هذه السلسله ان بعض الشباب النهارده بيقول انا بفاجئ بنفسي وقعت وقمت وقمت وقعت وقعت وقمت انا بقول له الوقوع ما بيجيش كده فجاه بس انت مش فاهم الوقوع بيجي على مراحل طويله بس انت مش دريان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه وعايز بس هات لي اول الايه يا شيخ اشرف يجي اول الايه منين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ها؟ وهو ده لسه- الراجل ده ما اتفقش معاه ولا على حاجه والله ده هو اللي جابهم كده من عند ربنا جل جلاله ها، اولها ايه قول يا شيخ اقرا يا شيخ اشرف سمعنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا رب
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه
يحوج القلب لأنه متأكد وعلى يقين إنك سمعت كلام الناس أكتر من كلام ربنا صح؟ صح ولا أنا غلطان؟ سمعت كل- التلفزيون أكتر ما سمعت ربنا وبصيت في جرايد أكتر ما بصيت في المصحف في السنة دي هازم نفسك قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى تصغى يعني ايش اشرف تمييز ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره اثنين وليرضوه ثلاثة وليقترفوا ما هم مقترفون أغير الله أبتغي حكما قل لا إله إلا الله أغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يرقصون سياق رهيب سياق عجيب لهذه الآيات بيقول لك إن ربنا اشتراه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم جنه مش بتاع الناس بقى ده بتاع مين الله
مش مشغول بما فيه الناس هو مشغول بربنا هو مش باقي على اللي فيه الناس هو رجل الأهل الشاهد العلاج تبطل تسمع تبطل تشوف تعمق الإيمان بالآخرة إذا ما فعلتش يجعل له مخرجا انت بتقول اجعل لي مخرج من التفكير ربنا بيستعرض اتقي من اخرجك وانت بتقول له اخرجني من التفكير هو ده اللي قلنا بقى في درس الرابع الرحلة الدرجة الأخيرة بتاع البلد بتاع زمان بنكملها في درس الأربع في مسجد رب العالمين في 6 أكتوبر بنقول إيه؟ شهدي نفسي قال ابن الجوزي عليه رحمة الله أن أشد أسباب شتات القلب مطاوعة النفس في كل ما تطلب انك تطاوع نفسك حتى ولو في المباحات يعني في المباح اللي نفسك بتقول لك ايه قوم اشرب ميه قوم تشرب ميه اخرج الشباك تخرج الشباك انزل الشارع تنزل الشارع اتمشى شويه اتمشى شويه طلع التليفون اتكلم العب شويه في التليفون العب في التلفزيون آه، مش عارف حدث آه، ابنك آه، آه، مش عارف إيه، الطش مراتك كل دي النفس النفس بتقول لك والمشكله اللي بينا ان كل نفسك ما تقول لك حاجه ها تروح اعملها تروح اعملها تروح اعملها كده رجلتك النفس لان النفس تميل الى البطاله والكسل صفات النفس النفس تميل الى المعاصي والشهوات النفس تميل الى السفاسف والصغائر لذلك قال لك ايه علمها التحقيق تكره الاسباب علمها العز تألف من الذل اشغلها بالحق تنشغل عن الباطل نفوسنا وحشه هي مخلوقه كده وحشه اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبه الا ويقول ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا قلب مطمئن بذكر الله لو قدر يستولي على نفسه يخلي النفس مطمئنة زي ما يقول مش احنا قلنا كده الذين امنوا وايه تطمئن قلوبهم بذكر الله فصفة القلب انه مطمئن لو القلب استولى على النفس يعمل ايه يخليها مطمئنة يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي لكن لو استولت النفس على القلب يخليه انمار السوء عشان كده من معاصي القلوب احنا قلنا الشك هنقول بقى معصيه مشهوره اللي من دول من معاصي القلوب الزنا إيه ده؟ القلب بيزني اه قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما صليش على النبي يسودي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كتب على ابن ادم حظه من الزنا ويدرك ذلك لا محاله فالعين تزني وزنها النظر واليد تزني وزنها النفس والرجل تزني وزنها السعي والقلب يهوى ويتمنى يبقى اللي يشوف واحدة ويتمناها يبقى قد زنى قلبه الحب بيحب واحدة غير زوجته ده زينة القلب القلب بيزني ولما القلب يزني زي الفرج ما بيزني هي هي اسمها ايه زين زين زينة والعياذ بالله اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب الناس اللي قاعدة تتفرج على التلفزيون على فيلم ولا مسرحية ولا مسلسل ولا أغنية ولا كليب اللي بيقولوا عليه ولا بيتفرج عليه وشايف النسوان بتتنطط زي العفاريت قدامه وثارت شهوته زنت عينه وزنى قلبه زنت يده التي لعبت على الريموت وزنت رجله التي مشت إلى التلفزيون لذلك يصبح القلب أمار بالسوء تلاقي قلبه بيشتهي انه يبص فإنه آثم قلبه صاحب القلب الآثم وآثم اسم فاعل اسم فاعل يعني فعل عامدا مدركا قاصدا ذاكرا وهذا ممن لا يتاب عليه قال الله إنما وإن إذا اتصلت بها تفيد الحصر والقصر إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة وده مش بجهالة ده عملها ايه متعمد هو رايح لقناة كذا متعمد وم- ومتأكد هو فاتح موقع كذا متعمد هو مسيف على تليفونه او على الكمبيوتر بتاعه او على اللابتوب او شايل في الفلاشة الزنا ده متعمد آثم قلبه قلب آثم طيب عشان انا طولت عليكم كده الليله دي العلاج العلاج نعمل ايه ازاي نعالج هذا القلب الآثم ابن القيم في كتاب الداء والدواء وانصحكم انكم تقروا الكتاب ده الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ب 2 جنيه ونص قدام الجامع كان زمان يا سني هم بيقولوا لي انت عايش في العصر الماضي لكن شوف الكتاب ده هاته او اقراه عند واحد صاحبك او طلعه على الموسوعه الشامله ببلاش ده ده لما تدخل على ال- على الحاجات الوحشه طلع الكتاب ده على النت واقراه الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي ابن القيم بيقول ايه واذا وسوس الشيطان في الصدر ضاق الصدر فتوغل منه إلى القلب فولغ فيه فنجسه اللهم طهر قلوبنا يا رب الشيطان لما يقعد يوسوس لك وزي ما قلت كده ايه ان في بعض الناس بيقعد كده يحط رجل على رجل ويدخن مع الشيطان سيجارتين قاعد يتكلم هو والشيطان ويدردشوا مع بعض كده الشيطان لما ياخد عليك وده اللي انا قلته كتير اوعى تتكلم مع الشيطان اوعى تناقشه اوعى ترد على اسئلته وتساله هيغلبك لان ده ايه شيطان انت مش قده يبقى العمل النهارده في حل القلب الاثم ان احنا نخرج الشيطان وشاهد هذا حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الدم بيجي منين من هنا كل الشرايين طالعة من القلب وكل الأوردة طالعة من القلب فعشان كده هو الشيطان قاعد على مجرى الدم واقف فضيقوا مجاريه بالصيام فضيقوا مجاريه بالصيام يبقى أول سبيل الصيام في ناس ناسية موضوع الصيام ده بعد رمضان تماما نريد إحياء هذه السنة إنك ما يفوتكش أبدا اثنين وخميس الاثنين والخميس زي رمضان صايم كل اثنين وكل خميس ثلاث ايام البيض 13 و14 و15 من شهر العربي افضل الصيام صيام داود صم كان يصوم يوما ها ويفطر يوما صوم يوم وافطر يوم الله ما اجمله من صيام والنهارده احنا في الشتاء يعني انت بتخرج من البيت مثلا الساعه 8 9 المغرب الساعه 5 ما صمناش حاجه ما صمناش حاجه فلذلك أول شيء يا جماعة الصيام بس الصيام الصحيح مش الصيام اللي هو مجرد الامتناع عن الطعام والشراب لا فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ها؟ ولا يصخب ولا يجهل وإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم إذا كان يوم صوم أحدكم فليصم سمعه وبصره ولسانه ولا يجعل يوم صومه كيوم فطره من سبل إخراج الشيطان من القلب كثرة الذكر اللهم ذكرنا بك فلا ننساك إخوتي إننا بحاجة إلى أن تلهج ألسنتنا بذكر الله قيل لحسان بن أبي سنان نراك لا تفتر كم تذكر قال مئة ألف بيسبح مئة ألف تسبيحة في اليوم أنا دايما لما أقول الجملة دي أقول لك الكلام ده مش ليك ده للعرض فقط اوعى تسبح مئة ألف في اليوم هو مش مصدق أصلا لكن خد الممكن المتاح سيدنا أبو هريرة يقول أبو هريرة الصحابي أنا أستغفر الله كل يوم إثنى عشر ألف مرة اتناشر ألف في اليوم على قدر ديتي أنت بتسبح كم مرة في اليوم بتستغفر كم مرة في اليوم من الطرائف اللي دايما نقولها ان احد الاخوه جالي يقول لي انا عايزك تربيني يا فضيله الشيخ قلت له طب اكتب لي بس جدول انت تقدر تعمل ايه وهو ده اللي انا بنصحكم بيه يا جميع يا اخوه ان كل واحد يعمل لنفسه جدول انا اقدر اصوم في الاسبوع يوم واحد يوم الخميس او اصوم يومين الاثنين والخميس او اصوم ثلاث ايام سبت وثلاث وخميس او سبت واثنين وخميس مثلا مثلا حدد لنفسك كده في الذكر انا اقدر اذكر استغفر قد كده ألف عند الص- في الصبح وألف الظهر وألف المغرب وألف العشاء وألف قبل ما أنام مثلا مثلا مية أقدر تقدر تقرأ قرآن كام جزء الصبح وجزء بالليل جزئين في اليوم ثلاثة في اليوم خمسة في اليوم حط لنفسك برنامج وجدول ومنهج امشي عليه وحاسب نفسك عليه زي ما قلنا كده طبقه هتلاقي أول يوم طبقت 10% منه وتاني يوم 50% وتالت يوم ما طبقتش حاجة خالص ورابع يوم طبقت 80% لكن اشتغل ما تسيبش نفسك كده فالمهم انا بقول قلت له تقدر تذكر ربنا تصلي على النبي كم مرة في اليوم قال لي عشر مرات لا يا راجل ده انت عايز تتربى فعلا عشر مرات الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا شوف كلامك كل يوم قد ايه وذكرك فين واحد الصيام اثنين الذكر ثلاثة لم يطهر القلب شيء مثل البكاء قال ابن الجوزي يا قومي قلوبكم على أصل الطهارة إنما أصابها رشاش نجاسة فدمعة من عين العين وقد طهرت أبكي بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء صل عليه والرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخ... انت ما بتبكيش ليه وزي ما قلنا كده ان البكاء حال ما ي... لا يعلم يعني انا ما اعرفش اعلمك تبكي ازاي لكن اعلمك مقام الخوف من الله والخوف يبكيك المقامات تعلم لكن الاحوال لا تعلم ما اعرفش اعلمك ازاي تبكي لا انت لو خفت من ربنا تبكي لو اشتقت لربنا تبكي لو حبيت ربنا تبكي مش المحبين بيبكوا اه لكن انت اللهم ارزقنا الشوق الى لقائك لو حسيت بالانس بربنا هتبكي لو حسيت بالقرب من ربنا هتبكي لو حبيت سيدنا النبي واشتهيت انك تقعد معاه هتبكي حاجات كتير جدا تخليك تبكي لو تذكرت ذنوبك ومعاصيك تبكي لو تذكرت تقصيرك في الطاعات تبكي لو افتكرت سكرات الموت هتبكي لو تذكرت ظلمة القبر هتبكي ضمة القبر هتبكي أين البكاء الناس النهارده ما عادش حد بيبكي من خشية الله إلا من رحم الله أول حاجة الصيام اتنين الذكر تلاتة البكاء أربعة تلاوة القرآن لما تقعد تقرأ القرآن وتتأمل وأنا أؤكد لكم يا إخوة وأقسم بالله العظيم إن أجمل وأمتع وألذ وأحلى شيء في الدنيا القرآن ما تقرأ القرآن كده يعني أنا استمتعت وراء الشيخ أشرف النهاردة واستمتعت بسماعه يعني مش عارف كم مليون جنيه حقيقي أحلى من أي حاجة في الدنيا وأجمل من أي شيء في الدنيا اقرأ قرآن وهقول لك سرها دايما انت بتتكلم يا سلام لما تحس ان انت ساكت وربنا بيتكلم اما تسمع كلام الله كلام كلام ربنا يا انت مستشعر يعني ايه كلام ربنا يعني ايه ربنا بيتكلم ان ده كلام ربنا يعني ربنا تكلم به يعني ربنا قاله بنقول دايما قال الله مش كده الكلام ده ربنا قاله انا بحبكم في الله اخر علاج علاج نهائي واخير طول السجود لما تسجد وافرد ايديك كده كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم اذا سجد يجافي بين ضبعيه كنا لا نأوي له من شدة ما يجافي بين ضبعيه يعني بيبعد ايديه كده عن ودانه في ناس بيروحوا ساجدين له عامل كده مش احنا ده هم اللي بيسجدوا على ايديهم كده احنا ما بنسجدش على ايدينا احنا مش كده مش جنب عينيك لا ابعد ايديك ابعد ايديك وافرد كتافك بحيث ايديك يقولوا ايه تجافي الذراعين عن العضدين والعضدين عن الجنبين اسجد كده وشويه شويه تعبت ضمهم كده وشوية شوية نزلهم كده اسجد ساعتين ثلاثة طب اقول ايه في ساعتين يا رب اغفر لي يا رب اهديني يا رب تب عليا يا رب انا تعبان يا رب انا قرفان من نفسي يا رب انا مش طايقها يا رب غير لي نفسي دي يا رب صلح لي قلبي يا رب ابعد عني المشاكل يا رب صلحني ليك يا رب قويني على اللي انا فيه يا رب يا ما لقيتش حاجه تقولها قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر وانا ساجد وافضل ساجد وايديك توجعك وارفع ايديك ودوس على دماغك وافرد صدرك وارجع شويه لورا واطلع شويه لقدام اسجد قول له يا رب انا مش هرفع دماغي غير اما تغفر لي بقى ارضى عني نظف قلبي حبني قول له انا بحبك وماليش غيرك اشكي وادعي وقرب من ربنا وانشغل بيه هو ده طول سجود لما قال ربيعة ابن ابن كعب الأسلمي لرسول الله صلى عليه حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلي قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود اسجد اسجد الليلة كلها في سجدة واحدة وقرب من ربنا لعل الله يخرج الشيطان من قلبك ويطهر قلبك الآثم عايز قبل ما نرحل نسمع من الشيخ أشرف آه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن لآخر السياق اللي أنا قريته فليتفضل مشكور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أفغير الله أفغير الله أبتغي حكما أفغير الله أبتغي حكما أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
جزاك الله خيرا يا شيخ أشرف وبارك الله فيك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين آمين آمين آمين أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
يسير القلب يرتحل وتحلو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجزي وشوقي مسرع عاجزي